43 والآن هكذا يقول الرب والآن بقى إيه دي بالظبط زي في ذلك اليوم أو في آخر الأيام يعني والآن يبقى دخلنا في ملء الزمان الوقت المفيد بقى هتقول إيه جديد بقى يا رب والآن يقول الرب خالقك يا يعقوب جابلك يا إسرائيل لا تخف لأني فديتك بدل قال فديتك يبقى كأنه بيتكلم بعد الصليب فاهمين ازاي فبيكلمنا احنا بقى ما فديتك دي ما كملتش غير غير في الصليب فبيقول مش معقول تشوف الصليب وتخاف يعني كان مسموح لك تخاف قبل ما تعرف التجسد لأنه لسه ربنا الله معاك دي كلمة نظري لكن الله معاك بقى ماشي معاك على الأرض ما يصحش تخاف وأكتر منها كان ممكن تخاف قبل ما تشوف المسيح بيموت بدالك وعشانك إنما بعد ما يفديك على الصليب تخاف يقول لك والآن بقى والآن ما يصحش بقى ما ينفعش تخاف كان ممكن تخاف قبل التجسد كان ممكن تخاف قبل الفداء لكن الآن يا إسرائيل الآن يا يعقوب لا تخف لأني فديتك يعني هعمل إيه أكتر من كده مش معقول تكون خايف لسه عشان كده بولس لقط المعنى وقال الذي لم يشفق على ابنه الوحيد بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا معه كل شيء خلاص بقى اللي يشوف الصليب ويفهمه صح لا يمكن يخاف هيخاف من ايه اذا كان ربنا بذل ابنه الوحيد عن خطايانا ايه اللي هيخوفك تاني دعوتك باسمك تاني بقى نغمات العهد الجديد يدعو خرافه الخاصة بأسمائها ويخرجها يخرجها يقول لها تعالوا بره الدنيا تعالوا لي بره عشان تدخلوا معايا على السماء فدعوتك باسمك أنت لي بأمارة إيه يقول لك دفعت أنا دفعت أنت لي يعني أنا اشتريت دفعت خلاص فديتك يعني دفعت الدم دفعت الثمن فأنت لي مش من حقك تروح لحد تاني لا تتلفت أنت مش بتاع حد أنت بتاع ربنا إذا اكتست في المياه فأنا معك تمشي في مية الدنيا المية رمز للبحر الدنيا والمية الحية رمز للحياة الروحية والروح القدس قال له تمشي في المية أنا معك اشتغل وهاجر وروح وتعالى مش هسيبك وفي الأنهار فلا تغمرك أيا كان نوع المية والمشاكل والظروف مش هتيجي فوق راسك إذا مشيت في النار بقت حكاية بقى ده يعني صعبة تجارب شديدة وأيام صعبة فلا تلدع لا تلدع ازاي يعني لسه ما كانش حصل الثلاث فتية الثلاث فتية بعدها بقى بحوالي سبعين سنة أشعية قبل دانيال فالثلاث فتية في زمن دانيال يبدو بقى كانوا حافظين الكلام ده فدخلوا بقلب جامد على النار لأن معاهم وعد بكده إذا مشيتوا في النار لا تلدع يعني أمشي جوه النار ما تلدعش طب قول حتى ويعني هنوربها لا تحترق لا تشوى إنما لا تلدع ده أنا لو واقف بعيد عن النار شبر ولا متر حتى هتلدع إنما يقول لك تمشي في النار ولا تلدع واللهيب لا يحرقك لأني أنا الرب إلهك قدوس إسرائيل مخلصك الاسم بقى طويل دلوقتي خلي بالكم الاسم بقى طويل وهو ده الاسم اللي احنا بنحبه دلوقتي لما نيجي ننادي ربنا يسوع ما نقولش كده حاف نقول ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع ليه كانوا ما يعرفوش يقولوا الكلام ما يعرفوش يقولوا مخلصنا دي انما دلوقتي بقى اسم ربنا في العهد الجديد في كنيستنا الحلوة دي اسم طويل مش طويل لأنه يعني شياكة لا لأن كل كلمة ليها صدى جوانا أنا الرب إلهك مخلصك أنت يا رب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أنا الرب إله قدوس إسرائيل مخلصك شوف الكلام الجميل جعلت مصر فديتك فداك مصر كلها يا سيدي دي بالنسبة لنا كلمة جميلة يوم ما تتمنى يعني حاجة في مصر ربنا يقول لك مصر كلها فداك جعلت مصر فديتك ايه مصر يعني عينك على حتة في مصر ولا شبر ولا عربية ولا مصر كلها فداك كوش وسبأ البلاد المشهورة بالغنى وقتها كوش الحبشة وسبأ اليمن كانت بلاد مشهورة بالغنى جدا عوضك يعني انت اغلى من دول كلهم إذ صرت عزيزا في عيني مكرما أنت غالي قوي كلام بقى بتاع العهد الجديد أنت عزيز في عيني أنت مكرم لو الواحد فهم الكلام ده يعرف قد كده غالي وقد كده مهم عند ربنا وأنا قد أحببتك إيه يا رب الدلع ده ده يعني زيادة أعطي أناسا عوضك طب إيه أناسا أنت مش بتحب كل الناس أه بس اللي ما اللي, اللي ما دخلش في الصليب ما نفعش يتقال فداك ومخلصك ما بيعرفش يقول ربنا وإلهنا مخلصنا دول زيهم زي الشياطين دول بره الملعب خالص يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات أنت لا يقترب إليك الشر أناسا عوضك إنما أنت لا أنت لا ليه عشان أنت بتعرف اسمي دعوتك باسمك أنت لي وشعوبا عوض نفسك لا تخف شوفوا لا تخف شغالة على طول ازاي ورا بعض لا تخف فإني معك من المشرق آتي بنسلك ومن المغرب أجمعك يعني هجيب عيالك مهما راحوا كلمات اللي كلها رجاء دي يبقى حد من ولاده بعد وسرح والشيطان خطفه يقول له يا رب انت وعدت من المشرق آتي بنسلك ومن المغرب أجمعك دي اللي قالها ربنا يسوع في العهد الجديد ايه يأتون فاكرنا من المشارق ومن المغارب ويتكئون في أحضان أما بنو الملكوت إسرائيل القديم يعقوب القديم فيطرحون خارجا إنما مين المشرق والمغرب كل اللي هيدخلوا في الإيمان أقول للشمال أعطي أأمر الشمال بلاد الشمال يعني هات يا جدع ومن الج... وللجنوب لا تمنع آتي ببنية هات لي ولادي دي لحظة الدينونة يا جماعة كأن المسيح جاي على السحاب بيأمر الشمال والجنوب والغرب والشرق لموا لي عيالي بسرعة فاهمين ازاي؟ تفهموها في الرؤية لما يقول لك كان أربع ملائكة ماسكين أربع أركان الأرض عشان ما تنطلقش بالدينونة ماسكين كده يعني اللجام عشان الدينونة جاية فكأن ربنا هيؤمر جهات الأرض الأربعة هاتولي ولادي يدخلوا معايا السماء آتي ببنية من بعيد وببناتي من أقاصي الأرض بكل شوفوا بقى مين اللي هيدخل السماء ها بكل من دعي باسمي يا بختنا اتسمينا مسيحيين فاهمين ازاي دعي باسمي يعني لقبنا باسمه تبعه خلاص عشان كده كانوا يقولوا له في العهد القديم اعمل لاجل اسمك يعني من اجل اسمك القدوس الذي دعي علينا احنا ما فيناش حاجه عدله نقدر نقول لك اعمل عشانها انما نقول لك اشتغل من اجل اسمك القدوس الذي دعي علينا فكل من دعي باسمي ولمجدي خلقته هتاري احنا مخلوقين مش عشان بقية الجماعة اللي بياكلوا ويشربوا ويناموا لا احنا لمجد الله خلقنا مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها لمجدي خلقته وجبلته وصنعته يعني أنا عاملكوا عميل كده إيه بمزاج ولاد ربنا المختارين دول عشان يمجدوا الله في حياتهم إذا المدعوين باسمه ويعيشوا المجده هم دول اللي هينادي جهات الأرض يقول لهم لموا لي ولادي هاتوا بنية اللي بيعرفوا يقولوا أبانا الذي في السماوات اللي ما يعرفوش يقولوا أبانا لا ما اعرفهمش اللي ما يعرفوش ينادوني باسمي يبقى ما يعرفونيش اللي ما يعرفوش يقولوا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح ما لهمش نصيب معايا أخرج الشعب الأعمى طب احنا عميان يا رب مش فاهمين حاجة ومش شايفين حاجة يقول حتى دي برضه هحلها أخرج الشعب الأعمى وله عيون والأصم وله أذان يعني إيه الواحد زي العمي وزي الأصم إنما ربنا يسوقنا حتى في عمانا وفي صممنا يعني بيسوقنا وبيتغاضى عن ضعفنا إنما بيفتح العيون العميان ويفتح أذان الصم 43 22 شفنا الجزء بتاع 43 في الأول قد كده كله حب وكله لا تخف أنا معك لا تتلفت أنا إلهك لا تخف لأني فديتك أنا قد أحببتك كله دلع في آخر الإصحاح يقول له إيه كله ربنا بيتكلم عن دوره هو طب دوري أنا إيه يا رب إيه المنتظر مني بقى قدام الحب والدلع ده كله يقول وأنت لم تدعوني يا يعقوب حتى تتعب من أجل إسرائيل يعني ربنا برضو عاوز إيه يفكر أنا بعمل ده كله مع إنك أنت ما طلبتش أنت لم تدعوني يا يعقوب حتى تتعب من أجلي مرة بتكلم مع شاب بقول له أنت مش مش ناوي تيجي بقى فقال لي ما هو أنا لو صليت معناها لازم أبطل اللي أنا بعمله وأنا مش عاوز أبطل اللي أنا بعمله فما أقدرش أصلي فكأنه بيقول له كده أنت لم تدعوني لألا تتعب من أجلي فاهمينها أنت مش عاوز تصلي لأنك هتضطر تسيب بقى اللي أنت فيه أو تتعب لو دخلت في علاقة مع ربنا بجد هتضطر تتعدل وهتضطر تتنازل وهتضطر تتعب في حفظ الوصية فأنت واخدها من قصرها وما بتصليش فربنا بعد كل الدلع اللي قاله قال له قصاد كده أنت لم تدعوني يا يعقوب حتى تتعب من أجلي يعني حتى هنا لألا تتعب من أجل إسرائيل لم تحضر لي شاة محرقتك وبذبائحك لم تكرمني اليهود كانوا بيستخسروا في ربنا الذبائح وملاخي كتب فيها بالتفصيل في الآخر وقال بقوا يشوفوا الخروف الأعرج المشوه اللي مش هينفع حد يشتريه ويقولوا ينفع ذبيحه مع ان كان الشريعة تقول لازم يكون حمل بلا عيب إشارة للمسيح فهنا بيقول له أنت لم تحضر لي شاة محرقتك وبذبائحك لم تكرمني يعني مش عاوز تتعب معايا مش عاوز تخسر لم أستخدمك بتقدمة ولا أتعبتك بلبانا مرضتش أطلب منك حاجة ما استنتش منك لا تقدمة ولا حتى أتعبتك بلبان اللبان اللي هو البخور اللي بيتحط على مذبح البخور لم تشتري لي بفضة قصبا وبشح ذبائحك لم ترويني يعني ما شاركتش في أي نوع من العبادة لا قدمت ذبيحة ولا تقدمة ولا لبان ولا أي حاجة حتى من احتياجات الهيكل أمال إيه بقى شوفوا التعبير الغريب ده لكن استخدمتني بخطاياك وأتعبتني بآثامك عتاب كله حب بعد ما قال له أنا بحبك قوي وهجيبك من آخر الدنيا وأنا يعني ما تبصش حواليك ده أنا معاك قال له انت لا تعبت ولا صليت ولا عاوز تتعب ولا عاوز تجيب ولا عاوز تضحي ولا عاوز تتنازل بالعكس انت قصاد الحب ده كله استخدمتني بخطاياك هل نستخدم الله بخطايانا طبعا ما هو الصحة دي عطية ربنا نستخدمها في الغلط والعقل ده عطية ربنا نستخدمه في الغلط والفلوس دي عطية ربنا نستخدمها في الغلط وكل حاجة في ايدينا هدية من ربنا يقول عليها استخدمتني بخطاياك ده في ناس تستخدم اسم ربنا في الكذب وفي الحلف حلفان وتستغل انها خدام يبقى بيستخدموا برضو ربنا عشان برضو يلاقوا عروسة حلوة ويلاقوا شغلانة حلوة استخدمتني بخطاياك وأتعبتني بآثامك الحاجة اللي الواحد مش بيفهمها ساعات ان كل خطية الواحد بيعملها بتتعب ربنا بتوجعه احنا فاكرين الخطية بتوجعنا احنا بس الخطية بتتعبه اتعبتني بأثامك طبعا اللي يسمع كده يحط وشه في الارض يقول له مش عارف اقول لك ايه صح انا بستخدمك بخطاياي وبتعبك بأسامي وانت قصاد كده بتقول لي ما تخافش انا بحبك وبعمل لك وبقوم إنما عكس ما نتوقع واحد ياخد فيها ألمين دي يقول له أنا أنا هو الماحي ذنوبك يعني أنا هو أنا ما بعرفش أتغير أنا أنا دي يعني مقصود بيها أنا ما بتغيرش زي ما عارفين في العهد الجديد نقول هو هو أمس واليوم إلى الأبد فالمسيح يقول كده أنا أنا هروح من نفسي فين عشان كده بولس يقول إيه إن كنا ننكره انكرنا إن كنا نعترف به اعترف بينا إن كنا غير أمناء هو يبقى أمينا لأنه لا يمكن أن ينكر نفسه يعني لقينا مش أمنا يحاول يبقى مش أمين ما يعرفش فاهمين إزاي هيظل هو هو فاهمين أنا أنا هو هو ربنا بتاع العهد القديم بتاع العهد الجديد ربنا اللي مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويونان هو هو اللي معانا لغاية دلوقتي طب إيه نظامه الله محبه أنا أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي ما هو لو حطيت أي كلمة بعد لأجل ما تلاقيش فكر إيه اللي ممكن يشيل ذنوبنا أنا أنا هو الماحي ذنوبك لأجل دفعت كام ولا حاجة فيك إيه عدل ولا حاجة مين يشفع فيك مفيش حد كويس إنما أنا أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي يعني الغفران ده عطية مجانية محدش دفع ثمنها ومهما قدمنا من تقدمات وذبايح والعمر كله ده مش ثمن الغفران اللي خدناه وخطاياك لا أذكرها مش بس أمحي ذنوبك كمان ما فكركش ما أقولكش أنت عملت خلاص مش هفتكر لك كل اللي أنت عملته صح 44 يقول إيه والآن اسمع يا يعقوب عبدي وإسرائيل الذي اخترته تاني نغمات الدلع هكذا يقول الرب صانعك وجابلك من الرحم معينك يعني أنا اللي عاملك على إيدي وجايبك من بطن أمك لا تخف يا عبد يعقوب ويا يشورون الذي اخترت يشورون دي عارفين معناها إيه يعني مستقيم يعقوب لما يتوصف بالاستقامة تبقى مغلطة يعني يعقوب بالذات حياته ملتوية جدا ده كان بيضحك على كل الناس ده كان ما بيمشيش في سكة كده ستريت أبدا إنما تصوروا لما ربنا يقول لي يا يعقوب يا مستقيم هل دي عتاب ولا ده رجاء من ربنا فينا ولا ولا دي نعمة ربنا علينا يا يشورون الذي اخترته اخترته يا رب ده جاي شخص مش مش كنت مش كويس يعقوب ده ضحك على ابوه ضحك على اخوه ضحك على خاله ضحك على الدنيا كلها لكن يقول له لا تخف أنا مستعد أنسى كل ده لا تخف يا عبد يعقوب يا يشورون الذي اخترته لأني أسكب ماء على العطشان فاكرينها بتاعت الصبح العطشان أسكب عليه ماء وشوفوا تعبير أسكب دايما إشارة عز العهد الجديد يؤيل كشفها أن يكون في آخر الأيام المفتاح بتاع أشعية في آخر الأيام أسكب من روحي على كل بشر دي قالها يقيل واستشهد بيها بطرس في أول وعظة يوم الخمسين لما الناس بقت تقول إيه اللي حصل قال لهم اللي قالوا يقيل حصل دلوقتي أنه سكب من روحه على كل بشر أسكب ماء على العطشان عشان كده المسيح له المجد يقول إيه طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون وسيولا على اليابسة الأرض قحط تصور لما تبقى صحراء ما شافتش مطر عمرها وفجأة يجي عليها سيول يعني فرق كبير قوي أسكب روحي على نسلك عشان ما حدش يجتهد يقول إيه المية والسيول خلاص أهي أسكب روحي على نسلك وبركتي على ذريتك فينبتون بين العشب مثل الصفصاف على مجاري المياه الصفصاف على مجاري المياه دي مشهورة في مزمور واحد وفي آخر إصحاح من الرؤيا لما يبص على المسيح في كماله وجماله يقول مثل الشجرة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حين وورقها لا ينتسر ويتوصف بها كل قديس يتشبه بالمسيح ويجي في آخر سفر الرؤيا آخر الكتاب خالص يقول شفت شجرة الحياة مغروسة على مجرى المية على نهر الماء اللامع كالبلور وتعطي ثمرها في حينه وورقها لا ينتسر يبقى كل واحد كل واحد يرتوي من ماء الحياة من الروح القدس ينبت ينبت بس لازم يفضل لازق لمجرى المية لازم يبقى عنده مصدر للمية على طول وهي دي الكنيسة بقى كل اللي بيحصل في الكنيسة ده مجاري المياه الاعتراف مجرى مية والصلاة مجرى مية والقداس مجرى مية والتلمذة كل الحاجات دي اسمها مجاري المياه فينبتون بين العشب مثل الصفصاف صفصاف شجر جميل عشان كده في بابل لو تفتكروا يقول على الصفصاف علقنا قصارات مع ان الدنيا جميلة قوي بس قال لا مش هنسبح واحنا في بلاد غريب طول ما احنا غرب انما هنا يقصد الصفصاف الشجر الجميل المثمر اللي طلع على مجاري المياه هذا يقول انا للرب يعني واحد منهم من الاشجار الجميلة دي شعاره للحياة انا للرب مكرس يعني وهذا يكنى باسم يعقوب يعني ايه يكنى باسم يعقوب ها يعني خد اسم يعقوب الجديد يعقوب خد اسم اسرائيل مصارع الله فيعقوب الذي تسمى مصارع الله او غلب الله بقى ده اسم اولاد الله دلوقتي احنا شغلتنا نصارع ربنا نصارعه بس بحب زي ما قالها قداسة البابا في الشعر كي لا ادري كيف صارعك هو الصراع ده اصله مش خناقه مش مصارعه حره ده صراع حب ما تسيبنيش فهذا يكنى باسم يعقوب يعني ده حياته كلها صراع مع الله خناقه مع ربنا بس خناقه حب وهذا يكتب بيده للرب واحد عنده موهبه زي ابونا تدرس ربنا يحميه يكتب بيده للرب حياته كلها يا بيكتب جوابات لربنا يا بيكتب عن ربنا وباسم إسرائيل يلقب يعني إيه؟ يعني العهد الجديد يتميز إن كل بنيه مكرسين واحد منين ما بيروح بيقول أنا للرب عايش مكرس واحد بيقول التكريس ده من خلال حياة الصلاة الدائمة واحد بيظهر هذا التكريس من خلال اللقب اللي خده مسيحي بيعتز بيها واحد بيظهر هذا التكريس انه بيكتب بايده ده ربنا يعني كل وزناته شغالة لحساب الملكوت فيبقى عز العهد الجديد ان كل اللي اتولدوا في العهد الجديد وشبعانين بماء الحياة دول مكرسين احنا ما عندناش طبقة مكرسين وغير مكرسين في العهد الجديد كلكم غصب عنكم مكرسين من يوم ما اتعمدتم واتدشنتم بالميرون بقيتوا ملك لربنا قدس للرب كان كاهن العهد القديم يمشي كده حاطط يافطة صغيرة مكتوب عليها قدس للرب احنا علينا اليافطة دي بس الملائكة قارياها أول ما يجي الميرون على راسك يقول باسم الأب والابن والروح القدس الطبع هنا قدس للرب ده الختم اللي قالوا عليه في الرؤية قال استنوا ما تعملوش حاجة لغاية ما اختم عبيدي عشان لما تيجي الأيام الصعبة ما تقربش منهم دول أصلهم خاصة قدس للرب كلهم مكرسين فكل العهد الجديد مكرسين هكذا يقول الرب ملك إسرائيل وفاديه رب الجنود أنا الأول وأنا الآخر ده يوحنا يبقى مش أول واحد يقولها بقى المسيح له المجد هو اللي قالها ليوحنا قال له أنا الأول والآخر فيوحنا تلاقيه قال له أيوة بتاعت أشعية أيوة أنا حافظها من أشعية قال له أنا بقى أنا اللي كنت بكلم أشعية بقول له أنا الأول والآخر أديك شفتني ولا إله غيري ومن مثلي ينادي فليخبر به ويعرضه لي منذ وضعت الشعب القديم والمستقبلات وما سيأتي ليخبروهم به يعني إيه؟ يعني أنا اللي بكلم القديم وأنا اللي هكلم الجديد أنا اللي قلت على يد موسى لا تكن لك آلهة أخرى أمامي أنا اللي أخبرت بتوع زمان الكلام ده وأنا اللي هفضل لآخر الظهور أقول لهم كده لا تعبدوا إله غيره لا ترتعبوا ولا ترتاعوا نوع تاني من لا تخف أما أعلمتك منذ القديم وأخبرتك فأنتم شهودي دي بقى برضو رسالة عهد جديد العهد القديم اليهود ما كانش ما كانوش بيبشروا وما كانش مطلوب منهم قوي يبشروا بالعكس كل اللي مطلوب منهم يحافظوا على نفسهم وينعزلوا إنما في العهد الجديد كلنا مشغولين بالشهادة أنتم شهودي يقول الرب يعني إحنا مسؤولين نشهد لربنا حتى المسيح له المجد يقول ايه الروح القدس لما يجي يشهد لي وتشهدون أنتم أيضا يعني الروح القدس مش هيشهد من غيركم هيشهد من خلالكم هل يوجد إله غيري ولا صخرة غيري يعني عشان ما حدش يحتار في التفسير يقول لا إله غيري ولا صخرة غيري يبقى يعني ما تقول صخرة يبقى المسيح يعني فيش سند تاني لا أعلم بها الذين يصورون صنما كلهم باطل ومشتهياتهم لا تنفع وشهودهم هي لا تبصر ولا تعرف حتى تغزى وابتدى يتكلم تاني عن الأصنام وغلب الأصنام ندخل في عدد 21 اذكر هذه يا يعقوب يا إسرائيل فإنك أنت عبدي الإلحاح في إنه بيناديه باسمه ويقول له أنت عبدي أنا اخترتك أنت بتاعي مش هسيبك قد جبلتك عبد لي أنت إسرائيل لا تنس مني شوفوا الناس لما داود مرة قال إلى متى رب تنساني كل النسيان إنما أشعيا بيقول لا ربنا بيقول أنت عبدي لا تنسى مني مش هيحصل أبدا إنك تتنسي قد محوتك غيم ذنوبك كل ما تشوف غيمة ضباب ويمشي افتكر الآية دي ما تقدرش تلاقي يعني الدنيا بتصفى بعد كده طيب خطايانا بتصفى زي كده قد محوتك غيم ذنوبك وكسحابة خطاياك ارجع إلي لأني فديتك ترنمي أيتها السماوات لأن الرب قد فعل فعل إيه فديتك فديتك اهتفي يا أسافل الأرض أسافل الأرض وفيها إيه أسافل الأرض دي عشان تهيص ها ايوه الجحيم اسافل الارض على طول تبقى الجحيم وهو الجحيم كمان هيهيص طبعا مش في داود ابو الهيصه كلها وفي ابراهيم وفي نوح اهتفي كمان يا اسافل الارض اشيدي ايتها الجبال ترنما الوعر وكل شجره فيه لان الرب قد فدى يعقوب وفي اسرائيل تمجد نمشي خطوتين كده لغايه عدد 28 فيقول القائل عن كورش راعية استنوا بقى كورش ده عمل أزمة في سفر أشعياء ليه بعد 200 سنة جه واحد اسمه كورش ملك فارس ملك العالم وقتها وفجأة وبدون مقدمات بعد ما ملك على العالم كله طلع منشور عالمي ان اليهود يرجعوا بلادهم ويعمروا بلادهم بدون مقدمات حاجة عجيبة جدا كورش ده مش يهودي ده راجل فارسي راجل وثني إنما إيه اللي خلاه يقول كده كان لغز فطبعا المحدثين الأوانطة اللي بقول لكم عليهم بقى يومين قالوا لا بقى دي متلزقة تلزيق بقى يعني أشعياء قبلها ب 200 سنة عرف اسمه منين فاهمين وقال ان كورش هو اللي هيرعى الشعب ازاي يعني كل اللي فات متغطي برضه رموز بس متغطية المرة دي مش متغطية ده بالاسم بالاسم فقالوا يبقى على الأقل أشعية اتكتب بعد كورش كورش ده في خمسميات احنا هنا في سبعميات قبل المسيح قبل الميلاد إنما تثبت كل المخطوطات إن أشعية في السبعميات وإن أشعية بالروح لقط اسم هذا الملك الفارسي اللي كان لغز في التاريخ ازاي ملك غير مسيحي ده هو ده اللي هزم بابل ده بعد بابل بقى الفرس في الخمسمية قبل الميلاد بعد مملكة بابل سقطت مملكة بابل في يد الفرس وجي كذا واحد فارسي وبعدين جه بعد كده كورش وكورش ده تبنى اليهود بقى يحبهم كده أتاري إن ربنا حاطط كورش ده يعني موظف عنده برد فبيقول القائل عن كورش راعية هيعتبر كورش ده راعي من الرعاة راعيك ازاي يا رب ده مش من البلد خالص مش تبع اليهود يقولوا مال نشغله برضه ده ممكن ربنا يحرك رؤساء العالم لصالح الكنيسة وناس ما يعرفوش ربنا يثقلهم ويشغلهم عشان مصلحة ولاده في الوقت المناسب فيقول القائل عن كورش راعية فكل مسرتي يتمم ويقول عن أورشليم ستبنى ده اللي عمله فعلا وللهيكل سيؤسس الهيكل كان خرب ساعتها شوفوا العجب جابها ازاي أشعية دي وبالاسم هكذا يقول الرب لمسيحه لكورش يلا انت هتعتبره مسيح كمان كورش ده ايوه ماله بدل بيشتغل مع ربنا وقد يكون كورش ده عارف ربنا في اخر حياته عشان الكلمه دي الذي امسكت بيمينه لادوس امامه امما واحقاء ملوك احل لافتح امامه المصراعين والابواب لا تغلق يعني طبعا الدنيا كلها هاجت على كورش انت مجنون ترجع اليهود بلادهم لان انتوا عارفين اي مستعمر من مصلحته ان البلاد كلها ما يبقاش ليها لا سور ولا جيش ولا عمار لحسن يهيجوا عليه تاني واخدين بالكم انما كورش ده كان بيعمل حاجه عكس المنطق بيسيب اليهود يرجعوا ويعمروا بلادهم ويعمروا الهيكل احتراما لإلههم بدون مقدمات محدش بشره أنا أسير قدامك والهضاب أمهد أكثر مصراعي النحاس ومغاليق الحديد أقصف كان اليهود يعتبروا مسجونين في بلاد فارس رجعهم كلهم فك أسرهم وأعطيك ذخائر الظلم وكنوز المخابئ لكي تعرف أني أنا الرب الذي يدعوك باسمك إله إسرائيل لأجل يعقوب عبدي عشان خاطر يعقوب وإسرائيل مختاري دعوتك باسمك لقبتك وأنت لست تعرفني يعني هو بيستخدم كورش بالرغم أن كورش ما يعرفش المسيح اللي بيستخدمه لكن ربنا بيستخدمه عشان خاطر يعقوب لإلهنا كل مجد وكرم الأبد أمين